إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس شرح صحيح الإمام العلم الحجة الحافظ الكبير أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا ولا زلنا وقوفا عند الحديث السابع وهو قول المصنف رحمه الله تعالى بالإسناد المتقدم المتصل إليه حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله قلت لا قال فهل كان من ابائه من ملك قلت لا قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال ايزيدون ام ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منهم في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بماذا بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص, أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وهنا وقفنا في اللقاء الماضي شرحا قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا بعد ما هرقل سأل هذه الأسئلة الأسئلة القوية جدا المعبرة جدا الذكية جدا التي تدلله على ما يريد سؤال في أسئلة محورية في مواضعها أسئلة مفصلية كل سؤال يحمل معنى مش أسئلة تافهة فلما سمع الأسئلة لما سأل الأسئلة وسمع الإجابات وعلق على الإجابات وانفصل في آخر الأمر أن هذا رسول الله جزما قال إن كان ما تقول حقا فإن هذا الرجل سيملك موضع قدمي هيأخذ مني هذا المكان اللي هو كان ساعتها فين كان في إيلياء اللي هي بيت المقدس كان ساعتها هرقل في بيت المقدس ذاهب شكرا لله أن رد الله عنه كيد الفرس وذكرنا قصة هذا في أول الكلام فبيقول لهم بيقول ابو سفيان والجماعه اللي معاه لو كان ما تقولون حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وبعد ما وصل لهذه النتيجه كان الكتاب قد وصل من بصرى وكان قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل فمر على بصرى اولا وبعث به عظيم بصرى الى هرقل فقرئ الكتاب واذا فيه ما سمعتم ولما انتهى من قراءه الكتاب زاد عنده اليقين اكثر ان هذا نبي فكثر الصخب وارتفعت الأصوات ما بين منكر كيف يتكلم معك بهذه اللهجة إزاي هذا الأعرابي يخاطب ملك الروم يقول له أسلم تسلم ويقول له كده يبدأ باسمه قبل اسم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ويخلع عنه لفظ الملك ما يقولش الملك ولا يقول الكبير ولا كلام من ده فما هذه الجرأة يرون هذه جرأة لأن العرب كما قلنا ما كانش حد بيعبأ بهم يومئذ أصلا حتى ما كانش لهم ملك وكان يكفي ان جماعه بتوعت بتوعت الغساسين دولي الحارث بن ابي شامر الغساني والجماعه دولي اللي كانوا قاعدين في بصره والشام هم كانوا كفلاء بالعرب لو في حاجه عند العرب يروحوا هم يخلصوا يعني الروم فوقا يتكلموا مع العرب لما هرقل يكون عايز حاجه من العرب ما يبعت لهمش يبعت العامل بتاعه العامل ده الحارس بن ابي شامر ولا اي حد من الحيره ولا البص ولا ولا ولا ولا, ولا الغساسنه يروح يخلص مع شويه الرعاع دولي فما ينفعش حد منهم يكلمه مباشره فكان حتى الوضع ماشي على الترتيب لما بعت النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب الكتاب وقع اولا عند ابو عند صاحب بصرى وبعدين هو بعته من عنده لهرقل فجماعه اللي حوالين هرقل اللي هم بقى الحواشي حاشيه السوق دايما تنفخ قوي في الملك وتنفخ في الرئيس وازاي يقول لك كده وليه وانت مش عارف ايه ما هم عايشين على حسه فلازم ينفخوه لانه لو وقع كلهم هيقعوا فازاي يكلمك بالطريقه دي وازاي تسكت لا ده انت تقطع كتاب ترميه في وش اللي جايبه كمان يفعل كما فعل كسرى كسرى لما لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق الختاب والقوه في وجه الرسول قال له ايه ده مين دوت من هذا مين اللي بعت لي خوفني دوت ما بيعرفش بيكلم مين ولا ايه ثم بعث رجلين من ع... من ع... من عند عامل من عماله بعت لاهل الحيره قال لهم ابعتوا التمي عندكم بضع محمد ده وجيبوه من هذا الاعرابي مين محمد دوت خد بالك هاتهولي فورا حيا او ميتا فمزق الكتاب وارسل رجلين فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم دخل اليه فلما راهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد جاء وقد اطلق شاربيهما وحلق لحاهما كعامه ما يصنعه عوام المسلمين النهارده كثير قوي من المسلمين مش واخد باله بيعمل كده تلاقيه مربي شنبه وحلق لحيته فالاثنين كانوا كده بالضبط الاثنين هم عاملي كسرى هؤلاء كانوا بهذه الصوره فلما راهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يطق ان ينظر في وجوههما ونكس راسه وقال من امركما بهذا ايه اللي تعملوا نفسكم دوت اللي هو ايه يعني اطلق شاربيهما وحلق لحاهما دي علامه الرجوله النهارده عندنا تلاقي الراجل يقول لك بارم شنبات لا شنبه ما شاء الله يقف عليه الصقر خد بالك وحالق لحيته وهذا على خلاف الفطره ان من سنن الفطره اطلاق اللحيه وحلق الشارب بل ثم جاء الاسلام فجعلها من سنن الاسلام المؤكده بل الواجبه على راي الجمهور فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طقش يبص في وشهم لان راى هذا تشويها للفطره على خلاف الفطره الطبيعيه السليمه يعني قال من امركما بهذا انتوا عاملين في وشكم دوت قال امرنا به ربنا كسرى قال لكن ربي امرني بخلاف ذلك امرني ان اطلق لحيتي وان احف شاربي وان ربنا قد قتل ربكم الليله قال لهم اقول لكم على حاجه ما تعرفوهاش بقى انتوا خالص خبر جاي من فوق ان ربنا رب الحق رب الارباب قد قتل ربكم الكذاب كسرى مات الليلادي قتله ابنه سلط عليه ابنه فقتله ده جاب لهم الكنترول محدش يعرفها لسه خالص فرجع فاذا الامر كذلك تبعت لمين انت يا مغفل انت انا مفكرها سايبه قال يبعت يجيبه قال من مكه ولا من المدينه سايبه هي سايبه خالص والله يعصمك من الناس ده يروح فيها في لحظه ومزق الله ملكه مش بس هو مات النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال مزق الله ملكه ولهذا لما هلك كسرى لا كسرى بعده خلصنا خلاص انتهى ملك كسرى الى الابد مش ممكن تقوم للفرس قائمه حتى القيامه لكن الروم ظل فيهم الملك الى الان الى اوقات قريبه لسه ملك الروم موجود الروم هم اللي هم اهل اهل اوروبا لا يزال فيهم ملك الى هذه اللحظه وقد النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ان يثبت الله ملكهم لما اكرم ال- ال- هراقل مع كونه كفر لكنه اكرم الرسول وشهد له بالحق وبعت له هديه وبعته بعد كده ذهب كمان مع انه كان بيحاربه لكن حفظ له حق عارف ان ده نبي هو اه ممكن مش قادر كما سنذكر الان غلبه غلبه حب الرياسه وحب المنصب فما قدرش يسيبه ويروح للنبي وكفر ودخل النار كما قال صلى الله عليه وسلم قال هو في النار عدو الله لكن كان عارف ان ده نبي فبعديه اه وكده بس فاهم عارف قدر من يخاطب فلم يتجرأ عليه ولم يقطع كتابه بالعكس ده اخذ الكتاب ووضعه في في في في صندوق من ذهب ووضعه في الحرير واوصى اولاده قال لا يزال الملك فيكم ما عظم هذا الكتاب فظل الروم يعظمونه الى الان الى الان والحافظ ابن حجر بيحكي في سنه 800 وحاجه بيقول ان بعض اصحابنا ذهب في وفاده الى الروم بعثه الملك في وفاده في سفاره يعني يعمل يخلص حاجه مع ملك الروم فلما دخل عليه اراد ان يكرمه ملك الروم فادخله في كنيسه عظيمه وادخله في حجره فيها حجره فيها حجره حجر داخل بعضها كده حتى بلغ به صندوقا فخما معظما صندوق من ذهب ففتح واخرج منه كتابا يكاد ياكله البلا كتاب قديم قوي بقاله 800 سنه الكتاب دوت وقال تدري ما هذا يا شيخ قال والله ما ادري ما هذا قال هذا كتاب نبيكم إلى ملك الروم هرقل وقد أبلغنا قساوستنا وكان لا يلي الروم إلا قسيس أكبر كبار علمائهم هم ملوكهم أنه لا يزال فينا الملك ما زال فينا هذا الكتاب فنحن نحفظه ومحفوظ إلى الآن هذا الكتاب عند الروم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يدرى مكانه أو يخبأ مكانه أو كذا بس كان موجود وكانوا يحتفلون به لوقت قريب وكذا برايات النبي صلوات الله وسلامه عليه فهرقل تعامل بالادب مع كونه كذب وكفر وكذا بس هو كان ايه كان بين نارين كان عمال يوازن الملك ولا الاسلام فغلبته نفسه لكن المجرم هي- كسرى بتاع النار دوت عامل فيها الايه يعني راجل بقى مش م- م- مش واخد بالك ما حد الدنيا مش سايعاه بقى مين ده اللي بيقول لي مش عارف ايه ابعته هاتوه فقتله الله في الليل قتله ابنه انت بتتكلم في ايه ثم مزق الله ملكه بعد هذا لكن هرقل ثبت ملكه لأنه عظم كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ له حقه مع كونه كفر دي قضية تانية اختلاف العقائد دوت أمر مكفول واحد نصراني واحد يهودي واحد مسلم ما فيش مشكلة لكم دينكم ولي دين لكن لا يعني هذا الاحتقار ما يعنيش ان انا اشتمه ولا ان انا مثلا اهينه ولا ان انا مثلا اسيء اليه ولا حاجه من دي خالص مع اني بكفره بكفره بالثلاثه ولو لم اكفره فانا كافر فاجمع اهل العلم اصل النهارده في ع- عك ملوش حدود ان من لم يكفر الكافر فهو كافر فكل من لم يكفر النصارى واليهود فهو كافر باجماع المسلمين ما فيهاش قولان ابدا خد بالك اه انا بكفره بالثلاثه كما يكفرني هو ومع ذلك انا بعطيه حقه ولا اظلمه واكرمه واقف معاه وكل حاجه ومتعايشينه زي الفل سمن على عسل زي ما بيقولوا لكن قلبي لربي ولديني لا يدخله الا ديني القلب ده لله ول- ول- ول- ولاهل الدين فقط لان لا احبه لكن لا اظلمه ولا اسيء اليه ولا اشتمه ولا اتعدى عليه ولا اخذ حقه بالعكس انا اكرمه وده امر واضح جدا الا عند من في قلوبهم مرض من المغفلين وم- ومن ضيعوا دينهم في عندنا جماعه مغفلين للنهايه للنهايه خد بالك يبيعون دينهم بادنى عرض من غير ما من غير ما حد في حاجه يبيع هو بيبيعوا خلاص مش لازم بكام بيبيعوا خلاص من غير اي ثمن كمان دينهم رخيص ما هم ما دفعوش في حاجه هم اتولدوا على فراش مسلمين بقى نفسه مسلم كده ببطاقه وفي بيت واحد مسلم فما دفعش في الدين ده ولا مليم وما دفعش فيه ولا قطر الدم فبالتالي اللي بيجي رخيص بيروح رخيص فهرقل يقول ابو سفيان فلما قال ما قال وقرأ الكتاب كثر وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب ارتفعت الأصوات ناس في ناس مع- مش عاجبها الكلام دوت ازاي كلمة كده وهرقل فاهم قال لهم اس اسكتوا انتوا هو انتوا فاهمين حاجة انتوا مش عارفين ما لا تعلمون ما أعلم أنا أعرف من هذا وارتفعت الأصوات وأخرجنا قالوا احنا كده خارق مع بعض بلا بقى في خناقة بين هرقل وبين بطارقته وقساوسته فقال يا جماعة دول غرب مش فاهمين حاجة طلعوهم بره طلعوا الجماعة العرب دول بره فطلعوا ابو سفيان والمجموعه اللي معاه وقعدوا هما بقى جوه يتخانقوا مع بعض ده يقول ازاي وده يقول ليه وهنروح نموته وده يقول هنعمل فيه مش عارف ايه وده بتاع ايه هيصه بقى قال واخرجنا فقال ابو سفيان فقلت لاصحابي حين اخرجنا لما طلعنا بره قلت لهم لقد امر امر ابن ابي كبشه قال يا ليله بيضه ايه ده هي الخناقه دي كلها عشان مين مين اللي لعبك الناس دي كده هو مجرد رساله يبعتها محمد اللي احنا بالليل نهار بنحاربه وبنكرهه وبنعاديه دوت رسالة قد كده يبعتها لملك الروم يلخفن حاله ويقلب راسه فوق رجليه ورجليه فوق راسه ايه ده؟ ده مش ممكن لقد امر يعني لقد عظم لقد عظم ده الموضوع شكله جد يا جماعة ده محمد ده شكله بيتكلم جد لقد امر امر ابن ابي كبشة وناس وبرضه شوف مش قادر ي- فاهم الغيظ والحقد وال وال والبغض مش عارف يفرقه مش يقول ابن عبد المطلب واخد بالك وهو وهو, وهو طبعا جد يعني يح- يح- يعني يفتخر به من اكابر وجود النبي صلى الله عليه وسلم لا بيقول ابن ابي كبشه من عارف ان محمد صلى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتسب لابي كبشه اصلا ابو كبشه مين ده خد بالك فقيل ابو كبشه جد غامض من جدود النبي صلى الله عليه وسلم ده جد كده ايه محدش يعرفه يعني والعرب لما تحب تستهين بحد تنسبه الى جد غامض مش تنسبه لجده المعروف يعني إن في مقام الفخر ينتسب المرء الى جدوده المعروفين فترى النبي صلى الله عليه وسلم يوم في يوم حنين يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فيروح قافز عبد الله وداخل على مين على عبد المطلب لانه كان اشهر اشهر واجل من عبد الله اللي هو والده يعني فينتسب اليه واخد بالك لكن لما يحبوا يضربوا كده حد يعني ويقولوا عليه اي كلام يقول ده ابن فلان إحنا عارفين ابن مين ابن فلان اي اسم كده وخلاص يعني او قيل ابو كبشه دوت رجل من العرب خالفهم العرب تعبد الاوثان تعبد الاصنام اللات واللو العزى وهبل ومنات الثالثه ومش عارف ايه وابو كبشه ده راح طالع لهم كده شرعه وراح عابد الشعرى عبد نجم في السماء فخالفهم فنسبوا النبي اليه لان النبي خالفهم كما خالفهم هذا وشتان بين مشرق ومغرب اين الثرى من السريه ده ابو كبشه ده خالفهم وعبد برضه معبود زيهم فكان انتقل من كفر الى كفر لكن النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ترك هذا الحطام البارد وهذا الغثاء البارد وانتقل إلى عبادة الله رب العالمين فانتقل من الظل... فن- فنقلهم من الظلمات إلى النور فإجاب لجيب إجاب ده لدوت يعني لكن هو كده الغمط الكبر الكبر متكبر تلاقيه إيه مش عايز ينطق الحق تلاقيه بيحاول لما يتكلم على خصم يحاول يسلبه كل منقبة وكل خير حتى لو كان خير لا يسلب كمسألة النسب والنسب ده هو فيه لحد فيه ليه يد في النسب ده هو كده طلع أبوه كده حلو حلو أو وحش هو قدره فبس هو ال ال ال الكيد والكبر المرء لما يكون متكبر تلاقيه مش عايز ينطق باي حاجه فيها افاده لخصمه حتى لو كانت حق يا أخي بقى يعني ي- ي- يغمط يغ- يغمط الناس حقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق رد الحق وغمط الناس الا تعطيهم حقهم يقول الحق تقول لا غلط غلط ليه فهمني لا غلط كده من وشك انت يبقى غلط لا هذا كبر هذا كبر اي حد ياتيك بالكلام حتى لو هو اعداء اعدائك لازم لازم تفهمه وتفهم فان الله تعالى صدق قول امراه كافره ربنا جل في علاه امراه كافره به قال الله تعالى كما في كما في تفسير ابن ابي حاتم من حديث عبد الله بن عباس قال قال الله تعالى ان الملوك قالت ان الملوك اذا دخلوا بالقيس بتقول كده اهي ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله فصدق الله قول امرأة كافرة وقال وكذلك يفعلون ألا عندك حق معناها كافرة بي أصلا لكن لم يغمط الح- لم يغمطها حقها ولم يبطره سبحانه وتعالى وجل في جل في علاه صدق قول امرأة كافرة هذا هو العدل الإنصاف لكن البطر الكبر إنك ترد الحق وتقول لا لا مش ما, ما بيقولش حاجة صح خالص لا ما ما, ما يصير هذا يعني فأبو سفيان بيقول لا- لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أه ده موضوع بتاع شكله جد ولا إيه انه يخافه ملك بني الاصفر ده ملك الروم نفسه خايف منه ومرعوب منه وسمي الروم بنو الاصفر لانه يقال ان جده ان جدهم روم بن عيص روم بن عيص بن اسحاق تزوج بنت ملك الحبشه فروم دوت كان ابيضاني وملك الحبشه كان ايه كان اسمراني فلما تزوج روم ابن عيص بن إسحاق بنت ملك الحبشة جاء بأولاد صفر بقوا خليط بالأبيض والأسود خد بالك جابهم إيه صفر كده يعني فسموا بنو الأصفر اللي هم الروم خلاص فجاء ولده بين البياض والسواد فسموا بنو الأصفر أو لأن جدته سارة أو سارة زوج إبراهيم عليه السلام حلته بالذهب لما خلف وجاب اولاد لبسته ايه لبست لما لما لما لما ولد لها روم بن عيسى بن اسحاق راحت ملبسها ذهب فسموا بنو الاصفر اللي هم الروم يعني قال ابو سفيان فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام بيقول ما زلت موقن بيني وبين نفسي ان محمدا هذا هيغلب وانه هيعلو دينه وانه هيبقى ليه كل كل هيبقى كل شيء تحت امره قال ظل هذا اليقين في قلبي لم أبده حتى أدخل الله علي الإسلام فأظهرته فهو كان عارف وعلى فكرة كانوا كل الكفار عارفين كده برضه كلهم عامتهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كانوا بيبقوا عارفين واثقين إن ده الحق بس أهو تقولي بقى العند العند والكبر يجعل صاحبه دائما يخلو من الفضائل دائما ال- المتكبر لا يستفيد لا يستفيد أي متكبر لا يستفيد في أي حاجة على حد لا في العلم ولا في الحكم ولا في شيء على حد ما قال القائل العلم العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي مكسوف يقعد يقول لك بقى انا اقعد اسمع اسمع ايه ده ده انا اقول احسن منهم مشايخي دول اللي مش فاهمين حاجه في اي حاجه تعال انت يا ابو الفهيم فهمنا تعال انت قول يا سيدي نسمع منك ونبوس ايديك كمان لا انا لا اسمع ولا اقول خد بالك فعمره ما يستفيد ولذلك قال العلماء لا ينبل الرجل لا يصير العالم عالما جليلا نبيلا حتى يسمع ممن هو فوقه مشايخه وعمن هو مثله أقرانه وعمن هو دونه يروي عن تلاميذه وأصحابه ومشايخه ما يستكبرش في أي حتة لا خير يقعد في أي مصلحة يجد علم يستفيد ما يقولش ليه وبتاعي وأنا مين وهو مين والكلام الفارغ دوت قال فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام فأبرز ذلك اليقين اللي كان مخبيه في نفسه دوت كده انتهت قصة أبو سفيان الزهري راوي القصة راوي هذه القصة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان ذكر قصة أخرى ألحقها بالقصة دي رواها عنه البخاري فهذه القصة من حكاية بقى مين الزهري الزهري أبو محمد بن شهاب الزهري قال الزهري وكان ابن الناطور والناطور اللي هو حارس البستان الناطور حارس البستان تمام بالعربيه ده طبعا الاسم ده معجم اسم اسم اسم ع- عجمي وهو حارس البستان بالعربيه وفي روايه كان ابن ناطوره فلو قلنا ابن ناطوره يبقى ده اسم اسم عجمي مش وصف ولا حاجه يقول وكان ابن الناطور صاحب ايلياء وهرقل صاحب ايلياء كان اميرا على ايلياء وايلياء ديت اللي هي ايه بيت المقدس وكان صديق هرقل المقرب وكان وكان ابن الناطور صاحب صاحب هنا بمعناها المجازي يقول لك صاحبه مثلا مصر يعني ملك مصر وصاحبه الشام ملك الشام لانه على طول قاعد فيها ورايح جاي وكلام من ده فالصحوبيه هنا صحوبيه مجازيه لانه لا لا, لا صحبه بين جماد و- و- و- و- وحيوان يعني او او بشر فصاحب هنا مجازيه والثانيه صاحب الياء وصاحب هرقل الصحوبيه مع هرقل صحوبيه حقيقيه انه فعلا صاحبه كان صديق مقرب يقول الزهري وكان ابن الناطور وكان ابن الناطور او ابن ناطوره صاحب اي ملك او امير ايلياء امير امير بيت المقدس وصاحب هرقل سقفا سقفا وسقفا دي فيها لغات كلمة سقف يقال سقفا وسقفا وسقفا وأسقفا وأسقفا وأسقفا فيها كذا لغة يعني واسعة جدا وكما كان يقول بعض العلماء هي أعجمية فالعبوا بها العب أصل دي لغة م- لا- لفظة مش عربية فقول تقول أسقف سقف سقف سقف قول اللي أنت عايزه هي أع- هي أعجمية فالعبوا بها لا يضبطها إلا نطق أهلها اللي يضبطها مين نطق جماعة أصحابها أهل البلد بيقولوها إيه الجماعة العجم بيقولوها إيه بيقولوها سقف أو أسقف أو أسقف أي مكان مش هتفرق حاجة والأسقف أو السقف أو ال- أو أو الأسقف رئيس دين النصارى رئيس دين النصارى وقاضيهم ويقال إنه لفظ عربي أسقف دوت وهو الطويل المنحني ولكنما لقب بذلك كبراء الدين النصراني لانه كان يمشي كده في تخشع ويوطي راسه كده في الارض ويعمل يعني ايه ي- يعني يعمل فيها كده خاشع وكلام من ده فسمي اسقفا لهذا او هو او او هو قيم الدين كما قلنا او كبير النصارى أ- او هو الذي فوق القسيس ودون, ودون المطران و- رتب رتبه دينيه يعني عندهم والجمع اساقفه واساقف فابن الناطور دوت بيحدث مره طبعا احنا بن... احنا قلنا قبل كده ان هرقل حصلت له الواقعه دي كلها فين في بيت المقدس هو اصلا هرقل كان مح... محل مملكته كان عامل كرسي وعرش في حمص وكانت حمص ساعتها اشهر من دمشق كانت هي العمده في بلاد الشام حمص مش دمشق في ذلك الزمان يعني بعد هذا صارت دمشق بعدها بمده فكان ملك هرقل كان في كان في حمص لكن هو في هذا اليوم او في هذه الفتره اللي لقي فيها ابو سفيان كان في ايه كان في بيت المقدس انه كان رايح يشكر ربنا لما ربنا ز- اذهب عنه الايه موضوع ال- ال- الكسرى وفارس والحاجات دي فلما كان هناك كان ابن الناطور طبعا ملازم ليه لانه هو هو امير البلد وهو وهو كبير النصارى فيها وهرقل ال- ال- الملك فكان على طول قاعد معاه يعني فبيقول ايه يحدث ابن الناطور ان هرقل حين قدم ايلياء لما جابت المقدس وكان هذا في السنة التي اعتمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية وبلغ المسلمين نصرة الروم على فارس ففرحوا دي اللي ربنا قال فيها في بضع ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين تمام لله الأمر من قبل ومن بعد وبعد كده لما حصل هذا النصر الذي الذي بشر الله به المسلمين وراهنوا عليه قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء فكان ذلك وقت نصر هرقل على كسرى فراح هو الراجل راح يحج في بيت المقدس عندهم والمسلمين كانوا فرحانين قوي في الساعه دي ففي هذا ال- في هذا ال- في هذا الوقت التوقيت دوت يقول ا- ا- ال- ال- ابن ناطوره دوت يقول اصبح هرقل يوما خبيث النفس صحي كده مره مهموم كده ومكدر ومزاجه مش رايق فقال له بعض بطارقته والبطارقة جمع بطريق كزنديق وهم قواد ال- المملكة وخواص الدولة العظماء يعني كبراء البلد وأهل الرأي والمشورة منهم قالوا ل- لهرقل قد استنكرنا هيئتك شكلك كده مش مريحنا يا مولانا في حاجة مزعلك مين اللي مزعلك أشهر بس قد استنكرنا هيئتك يعني حالتك وسيمتك لان لانه كل يوم بيصحى بقى كده مزقط ومبسوط عمال يضحك ومش عارف ايه ويدعو بالقيان والجواري والخمر النهارده صاحي كده مبوز ومتنح وايه يا عم في ايه مالك زعلان ليه ده انت الملك وربنا نصر نصرك على الجماعه التانيين والحركات دي قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء كان حزاء يعني كاهنا كاهنا يتكهن وكان ينظر في النجوم كان إيه، يستند في كهانته هذه الى النجوم والكهانه نوعان كهانه تستند الى القاء الشياطين في كاهن وساحر يعني إيه، الشيطان اللي بيشغله بيروح يعمل اعمال سفليه فيجي له شيطان ويقول له مش عارف ايه وتعمل ايه والحركات دي وفي كاهن يتكهن بالنظر في النجوم يقول ان ده لما يجي مع ده تحصل كذا وده يجي مع ده يحصل كذا والقصه دي وكلاهما حرام وكلاهما من امر الجاهليه الذي كان ذائعا الى ان اظهر الله الاسلام فانكسرت شوكة, شوكة الكهان جميعا اصحاب الشياطين واصحاب النجوم الاثنين سقطوا والحمد لله وابطل الشرع الاعتماد عليهم خالص حتى في اثبات الشهور مش محتاجين قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية نحن أمة أمية بقول مش بتوع نجوم ولا حسابات ولا كلام من ده الشهر هكذا وهكذا لا نحسب ولا نكتب بقول كده نحن أمة أمية يعني حسب حالهم ساعتها يعني لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا يعني 29 أو 30 لا كده لكده مش محتاج تبصوا في النجوم ولا تجاولوا تمام ف يقول وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فصحي مره متنكد فقالوا لهم انت زعلان ليه؟ استنكرنا هيئتك، ايه اللي مضايقك؟ فقال لهم هرقل حين سالوه اني رايت الليله حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. قال لهم شفت حاجه غريبه قوي امبارح. خير قال لهم شفت ملك الختان في نجوم لما تقترن بعضها ببعض ده يعني ان امه ستملك هذه الامه امه تختتن احنا لا نختتن اللي هم الروم ساعتها ما كانش بيختتنوا خالص ليس عند النصارى ختان فيش فمن يختتن من هذه الامه قال لهم ايه ده مين اللي بيعمل الحركات دي هنا اي امه الان على وجه الارض تختتن احنا ما نعملهاش والملك القادم اللي انا شايفه في النجوم دي ده ملك امه امه مختونه فمن يختتن من هذه الامه يعني من اهل هذا العصر فقالوا على حسب علمهم ليس يختتن الا اليهود اليهود بس اللي بيختتنوا تمام ده مقتضى علمهم لان اليهود كانوا بايليه تحت الذل مع النصارى كما لما كان النصارى في في بيت المقدس كان في يهود هناك وكانوا مطلعين عينيهم كانوا اذلاء فكانوا عارفين احوالهم قال لهم اه يا جماعه دول هم بس اللي بيعملوها يعني وما ما تشيلش همهم خالص وما كانش عندهم علم بالعرب لان العرب كانوا تحت ملك غسان كان الغساسين هم اللي واخدين بالهم منهم يعني ما كانش الروم بيعبأوا اصلا بيهم يعني مش حاطينهم في دماغهم خالص لانهم كانوا في طاعه من هو دونهم العرب كانوا تحت امر الغساسنه والغساسنه دول يتع- يعني خاتم في صباع الروم فمش محتاج ان هم يتكلموا معاهم اساسا فقالوا له لا يختتن الا اليهود فلا يهمنك شانهم ما تقلقش خالص منهم يهود ايه وملك ايه يا مولانا اكتب الى مداين ملكك فيقتلوا كل من فيه من اليهود بسيطه خايف من اليهود وخايف يطلع لهم ملك هم كم نفر يعني اليهود دول ده هم حفنه شويه زباله ابعت قتلهم واحد واحد وخلصنا منهم ويخلص روحك يا راجل تمام قال له فابعث الى مدائن ملكك فيقتلوا من فيها من اليهود من فيه من اليهود فبينما هم على ذلك مفكرين المشكله عند اليهود اي على امرهم يعني بينما هم على امرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان ده كان ده كلام ده كان إيه كان قبل ما يجي له آه، أبو سفيان القصة دي خالص ده أبو سفيان جاله بعديها بسنة ولا حاجة لكن ده راجل هنا بيحكي الزهري بيحكي قصة ابن طول إنها قصة موافقة ل- لقصة أبي سفيان وتؤكد صدق النبي حتى على حساب المنجمين مع كون الدين لا يقبل هذا ويرده لكن عايز اقول لك انه على اي حساب على العقل والمنطق والشرع وغير الشرع والايمان والكفر هو رسول الله باي وسيله هو رسول الله بالتوراه بالانجيل بال- بالنجوم بالكهانه بالسحر بالدجل كله يثبت انه رسول الله فتت هذا من تعاضد الادله على اختلاف طبقاتها فهم لسه بيتكلموا كده ويقولوا ان احنا خلاص ابعت موت اليهود وكلام من ده كان ملك غسان الحارس بن ابي شامر الغساني كان جاله واحد ويقال هو عدي بن حاتم وقال له ده ظهر واحد في في العرب بيقول كذا وكذا وكذا ونبي والحكايه والروايه فبعثوا الحارس بن ابي شامر الغساني قال له روح اجري قول لملك الروم هرقل ده عالمنا و- وامامنا وسيدنا وكبيرنا ويفهم في الحاجات دي روح اجري حذره وقول له فكان في اللحظة اللي بيتكلموا فيها دي يقولوا اليهود هم اللي بيختشنوا دخل عليهم هذا الرجل الذي بعث به ملك غسان إلى هرقل تمام وجاء يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن إسحاق ال- بيقول له هرقل خرج بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي فقد اتبعه ناس فصدقوه وخالفه ناس فكانت بينهم ملاحم في مواطن وتركتهم وهم على ذلك سيبهم يضربوا بعض وجيت لك اهو فلما استخبره هرقل سمع منه الخبر يعني قال اذهبوا به فانظروا وفي بعض الروايات اذهبوا فانظروا أمقتتل هو أم لا الراجل ده عربي قالوا له اه جاي من العرب قال طب روحوا شوفوه اكشفوا عليه اذهبوا اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا ف- فأخذوه وقلبوه كشفوا عليه فحدثوه أنه مختتن قالوا له آه مختتن وكان العرب يختتنون وهذا من دين إبراهيم عليه السلام فإن الختان من دين إبراهيم الذي ظل عليه العرب وجاء الدين عندنا فثبته قال نعم إنه مختتن وسأله عن العرب قال له وانت بس اللي كده ولا جماعة كلهم كلهم عندكم بالشكل دوت قال سأله عن العرب فقال هم يختتنون قالوا لا ده العرب كلهم بيختتنوا صراحة فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر قال ده ملك عرب بقى مش ملك يهود ولا بتاع الختان ده كان من ملة إبراهيم عليه السلام كما في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أن أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة ثمانين سنة اختتن بالقدوم قيل القدوم دوت قرية مكان بعيد يعني وقيل القدوم هو القدوم بتاع الايه الخشب خد بالك وهذا هو الحجة في وجوب الختان ليه قال لك ما كان لإبراهيم عليه السلام أن يعرض نفسه لهذه المشقة البالغة وهو ابن ثمانين سنة ختان دايما بيبقى الأطفال الصغيرين ناس الصغيرين يعني لكن الراجل عنده 80 سنة واخد بالك فما كان الله ليعرضه لهذه المشقة إلا لأمر واجب ولو كان أمر مستحب كان فيه غنية كان قال له بلاش أنت لا لكن ما كان ليعرضه لهذا هذه المشقة وقطع جزء من جسده في هذا السن العالي وهذا المقام الفخم وهو أبو الأنبياء إلا لأمر واجب فدل ذلك على وجوب الختان في عهد إبراهيم عليه السلام تمام وقال الله عز وجل مخاطبا النبي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فأمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يتبع ملة إبراهيم فنحن على ملة إبراهيم في كل ما لم يأتي عندنا ما يخالفه يبقى كل ما ثبت في حق إبراهيم من النبوة من من أحكام شرعية واجب على هذه الأمة إلا يستثنى منه إيه ما جاء ديننا على خلافه فديننا ينسخ دين إبراهيم يومئذ لكن ما لم يأتي في ديننا ما يخالفه يبقى احنا فيه على دين من على دين إبراهيم طيب هات بقى الختان جاء في ديننا ما يخالف أمر الختان ما ينهى عنه لا بل جاء عندنا ما يوافقه فقد اخت- كان العرب يختتنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على أحد منهم ولا قال لهم كفوا عن هذا كما نهاهم عن الربا مثلا الربا كان موجود في العرب فاشي وجاء وقف وقال كل ربا موضوع تحت قدمي وأول ربا أضعه ربا عم العباس قال لهم أي ربا تحت رجليه لاغي هدر ما عادش في حد ياخد من حد حاجة اللي واخد من حد فلوس بالربا مش هرجعها له بالربا رجعها زي ما خدها بس وكل ربا موضوع تحت قدمي هدر واول واحد هبدا فيه عم العباس كان واخد من الناس فلوس بالربا هترجع له زي ما خد زي ما دفعها ما يزيدش مليم عليه فما أر- ما لم يقرهم على هذا وقال الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عام الصنف فاجتنبوه فنهاهم عن الأوس... عن الحاجات دي كلها كانت موجوده عندهم قال الختان كان موجود اهو العرب يختتنون قال لهم عليه حاجه سابهم بالعكس ده خطبهم بهذا اذا التقى الختانان وجب الغسل واختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم هل ولد مختونا ام ختنه ع- ام ختنه جده عبد المطلب اختلفوا في هذا اهل العلم وكيف كان يختن اولاده ومن كان يختنهم ومن خاتنهم صلى الله عليه وسلم وب- واخد بالك فصار اذا الختان واجبا للرجال وهذا راي جمهور اهل العلم طب النساء ده بقى اللي تعب الجماعه بتوع مجلس القومي للمراه والامم المتحده والجماعه الفارغين دول اللي مش اللي مش وراهم غير تخريب الأو- تخريب الايه شوف يعني لما جبنا سيره الناس الوحشين دول النور جه عشان هيبقى ظلمات بعضها فوق بعض مش كفايه ذكرهم ذكرهم والنور طافي كمان فربنا يعني رحمنا ورفع بعض الايه بعض الشر حنانيك بعض الشر اهون من بعض تمام ف ال- ال- ال- الجماعه دول تعباهم قوي حكايه ختان النساء دي مش عارف ليه يعني تعبهم مثلا جهل المراه ولا انها مثلا طلاق نسبته زائده ولا العنوسه ولا الكلام ده خالص فارق معاهم اللي فارق معاهم قوي ختان النساء خد بالك وان ده يعني مصيبه وجريمه والقانون يحاسب عليها و... واستطاعوا ان يستحدثوا قوانين في بعض البلاد بذلك طيب ما حكم ختان النساء عندنا بهذه الصوره في مسند الامام احمد وسنن ابي داود وغيرهم باسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال يعني زيهم زيهم بالضبط يعني كل ما يثبت للنساء للرجال من أحكام يثبت نفسه للنساء إلا أن يأتي نص يفرق ولهذا ترى مثلا في الصلاة ما جاتش آيات تقول وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة واحججنا البيت لا ما فيش كلام منه هي أقيموا الصلاة تشتغل رجال ونساء شفت المساواة أهي دي المساواة ست زي, ست زي ال- البنت زي الرجل أهي البنت زي الولد وأقيموا الصلاة تشتغل عليها النساء والرجال وهكذا فصار النساء شقائق الرجال كل الأحكام الشرعية التي جاءت للرجال هي للنساء إلا أن يكون هناك فرق فياتي الدليل يفصل يقول لا النساء مش شغالين في الحته دي بره الموضوع ده فما لم ياتي نص يميز النساء عن الرجال فالاصل المساواه في الواجبات والمحظورات وكل حاجه طب جه نص يستثني النساء في امر الختان في نص جه قال لا تختنوا النساء اياكم وختان النساء دعوا ختان النساء ابدا فثبت بذلك وهذا مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ان ختان النساء واجب كختان الرجال الدليل واحد وما جاش حاجه تفصل بالاثنين ما جاش حاجه تميز هذا من ذاك يبقى على الكل وذهب بعض اهل العلم الى استحباب قالوا هو مكرمه ليه لحديث منكر يروونه في هذا ان ختان مكرمه للنساء وهذا حديث لا يثبت اصلا لكن بعض الفقهاء خد به وقالوا النساء مكرمه لذلك الختان مكرمه للنساء يبقى صار اهل العلم فريقان فريق يقول بوجوب الختان الشافعي ومن معه وحجتهم قويه جدا ولا رد لها فيش رد عليها صراحه وفريق قال لك لا هو مستحب للنساء ماشي مش هنطلع بعيد تمشي خلاف معتبر لكن ما فيش حد خالص قال الختان بدعه ولا الختان جريمه ولا الختان ضرر والضرر يزال كما سمعنا بعض بائع الدين من المجرمين ممن تولوا امر الافتاء في ديارنا يفتي بهذا الهراء ويخالف الكتاب والسنه واجماع المسلمين فان المسلمين اجمعوا على ان الخلاف منحصر في شقين واجب او سنه بس ما حدش قال خالص ان هو ضرر ولا حرام ولا بدعه ولا جريمه ولا بشع ولا كلام فارغ من ده خالص تمام فواجب ان يكون خلاف في هذا السائل طبعا كاي واجب انما يفعل عند الح- عند القدره عليه ولهذا احنا بنقول انه وان كان واجبا او مستحبا فالفيصل في هذا اهل الطب ان ال- البنت تروح لدكتوره آه، صاحبه عداله وديانه وتقول لها والله لا كده كويس او كده يحتاج لو الدكتوره قالت لا كده مش محتاج خلاص ما تعملش حاجه مش ما ما فيش ما فيش محل ما فيش محل للوجوب الوجوب دوت ختان ده ما- عندما يكون هناك محل يقطع طب ما فيش حاجه تتقطع طب هنقطع ايه نهدره ن- نضيعها لا أو تقول لها لا كده ينبغي أن يقطع فالذي سيفصل في هذا بعد حكم الشرع ال- الخبير الطبيب طبيب العدل اللي يقول لا كده كويس أو كده زيادة ده في حق الايه في حق النساء لكن الرجال على على الاصل على من غير كلام الرجال يختتنون مفيش حد قال خالص ان الختان ده بدعه ولا الكلام الفارغ اللي بنسمعه النهارده من جماعه منهزمين نفسيا وقد باعوا دينهم لمن راح ومن جاء وبتكسفوا من دينهم قوي لو لو ما تيجي الامم تحت تقول لهم الختان وحشيه يقول لا ما احنا ما عندناش ختان اصلا اقول لك ما ه- الخليج مش بيختتن دول الخليج كلها ما بتختتنش يعني هم دول كلهم رسول الله خليج ايه و- وبحر ايه وبتاع ايه انا مالي واحنا بناخد لنا من الخليج ولا من البحر احنا بناخذه من الكتاب والسنه وكلام الفقهاء فكون بقى اهل بلد لا تختتن ان هم ما بيعملوهوش بيعملوه هم احرار يا سيدي هذا لا هذا لا يصوب ولا يخطئ شيئا ملوش علاقه ده كلام في غير موضعه يعني هذا كلام في غير موضعه نعم فقال هرقل هذا ملك هذه الامه قد ظهر ثم كتب هرقل الى صاحب له يسمى ضغاطر الاسقف بروميه بتخفيف الياء بروميه وقيل بالروميه وروميه هي عاصمه الروم مدينه الرئاسه مدينه الرئاسه الروم كلهم بقى ده الاصل خلاص لكن كما قلنا هرقل كان عامل مملكته فين في حمص كان عامل ارض مقر قصر الحكم كان عامله في حمص لكن رومية هي عاصمة الروم ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا رومية أم قسطنطينية فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا في حديث يحتاج إلى شرح يعني. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وصار هرقل إلى حمص بعت رسالة إلى صاحبه العالم الأسقف الكبير اللي في رومية في أرض الرياسة هناك في الروم وهو خد نفسه طلع من إيه من إلياء من بيت المقدس مروح بقى لمملكته في حمص فلم يرم حمص لم يعني لم يفارق حمص يدب وصل حمص إلا وقد جاءه كتاب صاحبه اللي بعت له رسالة ده في الروم اللي هو ضغاطر الرومي يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال له صح هذا رسول الله وأنا مؤمن به ده ده الأسقف بتاع رومية كبير النصارى في رومية بقى في روما نفسها هناك خد بالك في الفاتيكان يعني وعند ابن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى ضغاطر الرومي وقال إنه في, إنه في الروم أجوز قولا مني قال له قال لي دحية خد الكتاب دوت روح بيه لضغاطر ده بقى أجدع مني في الروم الروم بتقدسهم دوت البابا الاكبر هناك في في روما ده بابا الفاتيكان وده اكبر راس فيهم والناس هناك بيحترموه بيخافوا منه فلو قدر يمشي عليهم يبقى انا وراه لو ما قدرش اروح انا فين بقى انا اضعف منه بكثير فبعث الى ضغاطر وقال لدحية انه اجوز يعني كلامه يمشي عليهم يعني قولا في الروم مني وان ضغاطر المذكور لما جاءه الكتاب وتاكد من صحه قول النبي الاكرم صلوات الله وسلامه عليه أظهر الإسلام كان فعلا كبير شكله عقله كبير ودماغه كبيرة وراجل أعلم جاله الدليل واليقين ما ترددش أظهر الإسلام في روما وألقى ثياب القساوسة رماها ولبس ثيابا بيضا وخرج إلى الروم تصور باب الفاتيكان يروح خلع اللبس بتاعه ولابس زي كده إسلامي وطلع لهم يقول لهم أيها الروم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واتبعوه لعلكم ترشدون فالراجل ضغاطر ما فكرش ألقى ثياب الكفر ولبس ثيابا بيضا وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق فقاموا عليه وقتلوه أخذوا يضربونه حتى قتلوه مصالح ده مش المفروض ده الرئيس بتاعكم ده كبير كبيركم في العلم والدين ده ده دوت القائد بتاعكم ده السواق بتاع الدين لو قال ان ده غلط والدين صح ما انتوا خدتوا دينكم كله عن الراجل دوت طلع غلط يبقى المفروض تتابعوه في هذا لا لا طب هتروح فين ما احناش راجعين خلاص ظبطنا امورنا كده على الغلط فقتلوه فلما رجع دحية إلى هرقل قال له ألم أقل لك إن نخافهم على أنفسنا ضغاطر كان أعظم عندهم مني وموتوه أهو أروح أنا فين بقى ابعد عني دلوقتي مش رايح مش مش رايح ولا جاي والراجل إيه شح بملكه وخاف على رئاسته لئيم نذل نظر إلى تحت قدميه فضيع نفسه في الدنيا والآخرة قعد عايش بعدها كم سنة يعني 30 40 سنة وبعد كده راح فين راح النار طب ضغطر مات وراح فين راح الجنة يعني الاثنين ماتوا خلاص يعني ما فيش حد قعد بس واحد راح إلى الجحيم الأبدي وواحد راح إلى السعادة الأبدية فمين الأزكى قال فجاءه كتاب حتى, جاء حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على أنه على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص فأذن يعني من الإذن أو فآذن يعني أعلمهم قال لهم تعالوا عايزكم وجمع عظماء الروم جمع الكبراء ذوي الرأي فيهم ودعاهم إلى دسكرة له بحمص الدسكرة هي القصر حوله بيوت مفتحة إليه قصر مشيد وحوله بيوت البيوت دي كلها كده زي الشاليهات يعني مفتوحة كده عليه ثم أمر بأبوابها أي الدسكرة فغلقت ودخل هو القصر وقفل على نفسه كويس وقف عليهم الباب من بره دخلهم كلهم جوه والبيبان كلها من بره فغلق عليهم الابواب كده ضمن ان هو بعيد عنهم فوق زي كده ما يعرفش حد يشوفه زي فوق كده وهما تحت كل باب متقفله ثم طلع عليهم بص لهم من فوق ما هو عفريت شاف اللي حصل ده غاطر قال انا اجرب معاهم يا صابت يا خابت ثم اطلع عليهم من فوق وقال يا معشر الروم هل, لك هل لكم في الفلاح والرشد أو الرشد اللي هو ضد الغي يعني وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي قال لهم أدلكم على ما هو خير لكم هل لكم في الفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة والرشد أن تكونوا على الهدى وأن يثبت الله ملك الروم إلى الأبد انتوا عايزين أكثر من كده إيه مش هيخسروا حاجة احنا مع بعض هنسلم أنا بيكوا أهو بالملك بتاعكم بيكوا ونخش بالاسلام زي ما بعض كده ونعيش برضو بنفس الملك ونفس العز ده كله في الاسلام فيش اي خساره هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت الله ملككم فتبايعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب ما ردوش عليه مش قالوا له ليه هو صادق ولا كاذب طب واشمعنا طب والحكاية والرواية ده قلوب مغلقة عليها غلف طبع الله على قلوبهم ما فكروش حاصوا يعني نفروا نفرة شديدة جريوا على الأبواب بحيث يعملوا ثورة وموتوه وشوف بيقول حيصة حمر الوحش فشبههم بالحمر مش أي حاجة وحشية الحمير ما بتفهمش بالك ليدل على غبائهم يعني فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب قالوا فتح الأبواب فوجدوها قد غلقت لها متقفلة من بره عفريت طول عمره هرقل ده زي ما قال سفيان كده قال ما رأيت أدهى من هذا الأقلف ابن لذينة يعني زي ما بيقولوا كده قال فحيصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم لقاهم مش جاي منهم خالص وأيسى من الإيمان أيسى يعني يأس مقلوب يأس وإنه مش ما فيش منهم رجا خالص الأشكال دي ده ما سألوش حتى ليه غلبه أمر الدنيا هو ايه بده بده بده يكسبهم بده ياخد الملك ويوديهم مع بعض وكان بيسعوا ان هو يسيبهم ويهرب من غير ما حد يعرف اصلا يقول لهم رايح اجيب حاجه رايح مشوار ذاهب احج بيت المقدس وخليكم هنا ويهرب يروح المدينه كان يقدر يعمل كده لو هو عايز خد بالك ينجو بنفسه لكن ده هو عايز يجي ويجيب معاه الملك عايز ملكه ايمان لا واحد من الاثنين اختار اختار الملك على الايمان فلما راى نفرتهم وايس من ايمانهم او من الايمان قال ردوهم علي قال رجعوهم تعالوا تعالوا, تعالوا يا أغبية تعالوا إني قلت مقالتي آنفا أختبر شدتكم على أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت قال لهم صدقت ولا إيه بهزر ما ينفعش أهزر معاكم الكلام أخذ وعطى أنا حبيت بس أختبركم فكركم كده أنتوا معايا على الدين جامدين ولا عيال خرعة ممكن تصدقوا الراجل اللي اسمه محمد دوت إنما قلت مقالتي أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت لا صراحة تستاهلوا النار عدل عدل فيش قولان رايحين النار إن شاء الله الكل يلا بينا خد بالك مفيش منكم راجة خالص قال فقد رأيت رأيت شدتكم على الباطل خد بالك قال قد قلت مق... إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت الله يخيبكم يعني فسجدوا له قالوا يا راجل كده فكرناك بتتكلم جد ايوه كده فوق واصحى لنفسك ها فسجدوا له واذعنوا ورضوا عنه لكن سخط الله عليه فما ينفعه رضا هؤلاء الاعاجم البهم ينفعوه بايه دول يوم القيامه اعرضوا عنه وبعدين ومات هرى وراح النار وسيخلد فيها ابدا كما وعد الله عز وجل جميع الكفار فما هل نفعه رضا هؤلاء الغشم المخابيل راجل عارف الحق هو فين ويمشي ورا العوام ده يستاهل ده حذاؤه اشرف منه اشرف منه على الاحزاب ما بيفهمش وده للاسف يحصل ناس كتير قوي بعض اهل العلم بيطلب رضا العوام بيقول ما يطلبه المستمعون الناس عايزه ايه عايزه حرام ولا حلال حرام يقول لهم حرام حرام دي تزعلهم خليها حلال اهم شيء تزعلوا مني احنا إن دينا يسر وان الدين سهل من الحاجات الحلوه دي ويغضب الله ويغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكسر الدين مش مشكله المهم ترضى عن العوام يبقى راجل محبوب معبود الجماهير فماذا سينفعه هذا عند الله هيعمل ايه بالكلام ده عند ربنا ده هذا اول من تسعر بهم النار يوم القيامه كما في صحيح كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول من تسعر بهم النار ثلاثه فذكر فيهم رجل اتاه الله العلم وعلمه القران فيقيمه الله بين يديه ويقول له أي يا ابن ادم الم اعلمك العلم يقول بلى يا رب قال ما فعلت به عملت به ايه فيقول كنت اعلم فيك الناس واقرا القران اناء الليل واطراف النهار ابتغاء وجهك عشان ترضى عني بس فيقول له كذبت والله انت كذاب كذبت انما فعلت ليقال هو عالم عشان الناس عنك كله داعيه ده داعيه ده راجل وسطي وراجل كده معتدل وراجل بيرضي الجماهير ومش مش هيدعي على الناس ده اللي همك وشبعت قواله فقد خيل رضيوا عنك الناس على الاخر رضيوا عنك على الاخر بسطت بسطتهم تعال بقى هنا فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه في النار كان ابو هريره اذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه يعطب بسكت يخشى ان يكون من هؤلاء حاشاه من هذا فكيف بما لو راى ما راينا ورضوا عنه وكان ذلك اخر شان هرقل ده اخر اخبار هرقل بالنسبه لما حكاه الزهري أو بالنسبة لهذه القصة خاصة يعني وإلا فقد وقعت له قصص أخرى بعد هذا هو الذي بعث الجيوش لمؤتة وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مؤتة قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة وبعث الجيوش في تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم كتب له بعت ينذره وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بعت له هدية ذهب معلش ورجع برضه يقاتل تاني تمام وروى ابن إسحاق عن رجل من قدماء أهل الشام أن هرقل لما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية لما بقى حب يسيب الشام ويروح بقى يقعد في القسطنطينية في آخر في آخر الأيام عرض على الروم أمورا قال لهم أقول لكم على حاجة واسمعوا كلامي إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يصالح النبي على الشام أسلموا ونكسب يا جماعة شوفوا لآخر لحظة عايز يطلع بالاثنين يطلع بالملك واللي يا أخي خلاص بقى ما زهقتش ما هيوم زي عشرة اخلع اخلع بجلدك لا ما تيجي نسلم وابقى ملك برضه وانا مسلم يعني اه لا ما فيش منه ندفع جزيه اتجننت ولا ايه طب صالحوا النبي على الشام تعالوا نصالحه ونسيبها له كده طبعا ونبقى احنا ملوك الشام وحبايب ونعمل هدنه وحركات من دي وصلح وبتاع ويبقى لهم ما دون الضرب ويبقى انتوا بعد كده ليكوا بقيه الروم يعني فابوا فانطلق حتى اذا اشرف على الضرب استقبل ارض الشام ثم قال السلام عليك يا سوريه وساعتها سوريا كانت تطلق على الشام كله قال السلام عليك يا سوريا تسليم المودع اللي هو مش هشوفك تاني خالص لن أراك بعد اليوم خلصت خلاص الموضوع انتهى ثم ركض بفرسه حتى دخل القسطنطينية ولم يرى بعد ذلك اختلف أهل الأخبار والتواريخ هل هرقل هذا اللي ساب القسطنطينية وهرب إلى إلى اللي راح القسطنطينية ساب الشام راح القسطنطينية هو الذي حارب المسلمين في أيام أبي بكر وعمر ولا ابنه والظاهر أو الأظهر أنه هو هو وظل المجرم على كفره يحارب الإسلام إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تمام قد يقول قائل ما مناسبة هذا الحديث لبدء الوحي القصة دي كلها ماشي جميلة وحلوة وزي الفل لكن ما علاقة هذا الحديث بباب بدء الوحي ما هو قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم كيف نسبوه فيكم مش ده سؤال عن بداية الوحي وكيف بدأ الوحي بس من هرقل لأبو سفيان بده يفهم القصة من أولها يعني فهو هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم وبهذا ينتهي الحديث عن باب بدء الوحي ونتكلم في اللقاء القادم عن كتاب الإيمان وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم